بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كنا بنتكلم في الأسبوع الماضي عن حياة القداسة التي يريدها الله لنا جميعا ونود أن نتكلم اليوم عن موضوع الخلاص الخاص بنا خلاصك الشخصي خلاص نفسك في اليوم الأخير خلاصك في يوم الدينونة الرهيب خلاصك في الأبدية التي لا تنتهي هو أهم شيء في الوجود خلاصك هو عمل الله خلاصك هو عمل الله الذي قد جاء إلى العالم لكي يطلب ويخلص ما قد هلك خلاصك هو عمل الفداء العظيم لولا خلاص نفسك ما كان هناك لزوم للتجسد وما كان هناك لزوم للفداء وما كان هناك لزوم للصلب خلاصك ده عمل ربنا خلاصك ايضا هو عمل الملائكة لان الكتاب بيقول اليسوا جميعا ارواحا خادمة مرسلة للخدمة لاجل العتيدين ان يرثوا الخلاص لازم تشعر باهمية خلاص نفسك لعمل الله وعمل الملائكة وهو عمل الرسل ايضا لم يكن هناك رسالة للرسل غير رسالة الخلاص ينادون بها للناس ولهذا كان الرب في كل يوم يضم للكنيسة الذين يخلصون وكان الرسل كما قال بولس الرسول نسعى كسفراء للمسيح كأن الله يعظ بنا ننادي اصطلحوا مع الله كانت خدمة الرسل هي خدمة الكلمة وكان هدف الكلمة هو خلاص النفس وخلاصك ايضا هو عمل الكهنوت وليس للكهنوت عمل غير هذا انهم ينادوا برسالة الخلاص كما يقول الكتاب جاعلين غاية ايمانكم خلاص النفوس بل ان خلاص نفسك هو هدف الكتاب المقدس كله ولولا هذا ما كتب الكتاب لأن يوحنا يقول وآيات أخر كثيرة سمعها يسوع لم تكتب في هذا الكتاب وأما هذه فقد كتبت لكي تؤمنوا أن يسوع هو ابن الله ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه إذا هدف الكتاب أن نؤمن وأن تكون لنا حياة من أجل خلاص نفسك كتب هذا الكتاب المقدس ولذلك لم يقصد به أن يكون كتاب علم ولم يقصد أن يكون به مجرد كتاب للمعرفة ولم تذكر فيه كل المعلومات إنما ذكرت فيه الأشياء اللازمة لخلاص نفسك الخلاص الذي قدمه الله على الصليب والذي يريدك أن تتمتع به في كل حين والذي يقول لك عنه تمموا خلاصكم بخوف ورعبة هذا الخلاص هو عمل الكنيسة كلها عمل الكنيسة هو عمل الكهنوت هو عمل الأسرار المقدسة كل سر من أسرار الكنيسة هو من أجل خلاص نفسك من أجل أن تكون لك حياة ويكون لك أفضل وتكون لك أبدية ثابتة في الله خلاصك أيضا هو عمل الروح القدس هو عمل النعمة هو عملك أنت كل ما في السماء والأرض كل ما في السماء والأرض هدف واحد هو خلاص نفسك ولذلك تفرح السماء بخاطئ واحد يتوب وبنفس الوضع تحزن قلب الله القدوس وتحزن الروح القدس الذي فيك إذا سرت في طريق الضياع وفقدت خلاص إذا كان الأمر هكذا فينبغي أن تضع هذا الأمر أمامك في كل حين وتعمل من أجله بكل قوة بكل ما تستطيع لأن العالم كله لا يساوي خلاص نفسه وكما قال أحد الآباء إن لك نفس واحدة إن ربحتها ربحت كل شيء وإن خسرتها خسرت كل شيء بيقول ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو ماذا يعطي عوضا عن نفسه في اهتمامات كثيرة بيهتم بيها كل واحد وجايز ينسى خلاص نفسه وسط هذه الاهتمامات ولذلك قال السيد المسيح لمرثا أنت تهتمين وتضطردين لأجل أمور كثيرة والحاجة إلى واحد ربما أنت أيضا مثل مرسى تهتم وتضطرب لأجل أمور كثيرة والشيء الواحد اللي لازم ليك مش واخد بالك منه وهكذا باستمرار الكنيسة توجهك إلى هذا الأمر اصحى لنفسك فوق لنفسك فكر في نفسك فكر في أبديتك فكر في مصيرك فكر في خلاصك فكر كيف تكون عضوا في جسد المسيح عضوا مقدسا ثابتا فيه اثبتوا في وانا فيكم فكر كيف تحيا في الله ويحيا الله فيك كيف تكون لك الحياة هي المسيح وليس لك حياة أخرى غير الرب لا تكن لك اهتمامات أخرى كثيرة هذا الاهتمام هو شغلك الشاغل كل ما يتعارض معه لا يمكن أن يدخل في حياتك هدفك يكون واضح وعارف السبل التي تؤدي اليه هو خلاص وفي سبيل هذا الامر يمكن ان تضحي بكل شيء ولا يبقى لك الا هذا الخلاص كما يقول الرسول كيف نهمل خلاصا هذا مقداره بكل الطرق ينبغي ان تعمل لكي تحيا في الله والخلاص ليس موضوعا فلسفيا وليس موضوعا لاهوتيا وليس موضوعا كتابيا بقدر ما هو حياة عملية تحياها حتى هذا الخلاص الذي نريد حوله الناس الى فلسفة والى جدل والى مناقشات وكتبت في كتب ومعارضات وترك الخلاص نفسه وبقيت المناقشات نحن نريدك ان تحيا في هذه الحياة ايه هو هذا الخلاص الخلاص هو ان ترجع مرة اخرى الى الصورة الالهيه وتصبح كما كنت صورة الله ومثاله فقدت هذه الصورة بالخطية تجددت مرة أخرى في المعمودية وقعت بعد ذلك في الخطية تريد انك تستعيد الصورة بتاعتك بالتوبة وتحيا في حياة التوبة وتكون التوبة هي الناحية السلبية من هذا الخلاص اللي هي ترك الخطية أما الناحية الإيجابية فهي أن تعود صورة الله كل من يراك يقول حقا هذا هو ابن الله ارجع مرة اخرى الى حياة النقاوة الى حياة القداسة الى الصورة الالهية العجيبة التي اراد الله ان تكون لك ده الوضع اللي انت لازم تعيش فيه مشكلة الناس أنهم يقضون حياتهم صراعا مع الخطية الأمر اللازم لكل أحد أن يعيش في حياة الحب الحب العجيب الذي هو سمة الذين نالوا الخلاص وعاشوا فيه ازاي انك انت تشعر بانك سائر في هذا الطريق بانك تحيا تحب الله من كل قلبك تحب كل ما يتعلق بالله تملك محبة الله عليك كل ما يتعلق بالله تحبه تحب الله تحب كنيسته تحب كتابه تحب وصاياه تحب تجسده تحب دمه تحب الاسرار المقدسه تحب انك تقعد مع الله تحب تتكلم معاه تحب تستمع اليه تحب طريقه تحيا في هذا الحب اما ان كنت ما تزال تحب الخطيه وما تزال متمسك بيها وكل ما تقوم تقع تاني وكل ما تسيبها ترجع لها تاني يبقى لسه لسه بدري عليك لم تصل بعد الى الحب الالهي الذي هو سمة الناس الذين عاشوا في طريق الخلاص ربنا اوجد لك كل شيء لكي تحيا في هذا الحب ونحن نحبه لأنه أحبنا قبلا وما زال يعاملك بالحب وما زال يريدك أنك تحبه ولا يمكن ولا يمكن أنك أنت تنال الخلاص بدون هذا الحب لا يمكن لا يمكن لا يدخل ملكوت الله إلا الذين أحبوه بل في الواقع ملكوت الله هو حب الله تدخل في محبة ربنا يبقى دخلت في الملكوت تبعد عن محبة ربنا يبقى بعدت عن الملكوت إذا كل جهادك وكل تعبك وكل هدفك انك تصل الى هذا الحب الالهي انك تعرف ربنا وتحبه وتعيش فيه وتثبت فيه وتعاشره وتصدقه وتحيا معاه وتدخل في الحب الالهي يبقى انت سائر في طريق الخلاص ومن غير كده يبقى لسه بدري عليك يبقى لسه بتجاهد من اجل ان ترجع الى الصورة الالهية علشان تصل الى هذا الحب ينبغي انك انت تنكر ذاتك ما يكونش ذاتك بلها وجود لأحيا لا انا بل المسيح الذي يحيا فيه صحيح انك انت بتجاهد لكي تصل الى الله وهدفك انك انت تنقذ نفسك لكن انقاذك لنفسك لابد يأتي بإنكارك لنفسك وإن لم تنكر نفسك لا يمكن أن تسيرها في طريق الخلاص مستحيل ومن هنا قال المسيح من وجد نفسه يضيعها ومن أضاع نفسه من أجلي يجدها كيف يمكن أن تضيع نفسك لكي تجدها تضيع رغبتها تضيع أنانيتها تضيع أهدافها العالمية تضيع مشغوليتها تضيع انهماكها في العالم والأشياء التي في العالم تضيع محبتها للجسد للعالم للشيطان تموت هذه النفس لكي تحيا تموت هذه النفس لكي تحيا ولهذا يقول بولس الرسول الموت يعمل فينا من اجلك نمات كل النهار من اجلك نمات كل النهار الموت بيعمل فينا تموت مع المسيح لكي تحيا معه وسير باستمرار في طريق الخلاص ليس الخلاص هو لحظة معينة يشعر بيها الإنسان ويقول دي أنا خلصت زي ما البعض بيقولوا لا الخلاص ليس لحظة معينة زي ما الناس بيؤرخوا يقول أنا خلاصي كان يوم الاثنين الساعة عشرة مش عارف في شهر أكتوبر ولا في شهر نوفمبر لا يا حبيبي الخلاص هو حياة تحياها وليس لحظة تجتازها الخلاص هو حياة تحياها وليس لحظة تجتازها هو العمر كله هو الأبدية كلها إنك أنت تسير في طريق الخلاص تعيش في ربنا تحيا فيه هو حياتك هو حياتك مش لحظة معينة اللحظة دي ممكن تمر عليك تشعر فيها بلذة روحية في وقت روحي زي ما يوحنا قال كنت في الروح في يوم الرب لكن مش معنى كده ان اللحظة دي انك انت خلصت في هذه اللحظة انت تحيا هذه الحياة تعيشها كل يوم من اجلك نمات كل النهار الموت يعمل فينا لي الحياة هي المسيح هو ده الطريق اللي تعيش فيه الخلاص هو الثبات في الرب باستمرار الثبات في الرب باستمرار مثلما يثبت الغصن في الشجرة وتكون له حياة في ذاته حياة تتمشى فيه حياة تتمشى فيه طول العمر ربنا يريد لك هذا الخلاص ويقدر عليه ويعمل من اجله يا ريت تحفظ الكلام الثلاث كلمات دول الله يريد الله يقدر الله يعمل انا بذاتي كيف استطيع الكتاب بيقول لا تقدرون ان ان تسعوا بدوني لا تقدرون ان تعملوا شيئا بدوني ربنا بيقول بدوني لا تقدرون ان تعملوا شيئا اذا انا ما اقدرش ان لم يعمل الرب فينا فباطل كل جهدنا ان لم يبني الرب البيت فباطلا تعب البناؤون اذا خلاصك يتوقف اولا واخيرا على العمل فيه ولكن يقول القديس اغسطينوس الله الذي خلقك بدونك لا يريد ان يخلصك بدونك الله يريد ان الجميع يخلصون هو يريد الله يريد ان الجميع يخلصون هو يريد لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا هو يريد الداعي الكل الى الخلاص من اجل الموعد بالخيرات المنتظره هو يريد ويدعو ولكنه يريد ان ارادتك تتحد بارادته وتصبح لكما اراده واحده الله لا يرغمك على الرغم منك انك تعيش في طريق البر لا يرغمك الله لا يرغمك انك تحبه مستحيل الحب ما يجيش بالعافيه الله لا يسيرك تسييرا نحو الخلاص فأنت مخير لا مسير إذا الله يريد وبقي أن تريد أنت أيضا عشان كده بيقول كم مرة أردت أن أجمع أبنائك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا كم مرة أردت ولم تريدوا لذلك كان هذا السؤال يدور باستمرار أتريد المسيح يقول للمريض أتريد أن تبرأ ولم يشفي مريضا بغير إرادته أتريد ربنا عايزك تريد يكفي انك انت تريد تقدم ارادتك للرب ارادة خالصة أما إن كان حب الخطية يسيطر عليك ومش قادر تريد فالله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تسعوا ربنا بروح القدوس يعمل فيك لكي تريد لكن لابد أن تريد وإن لم ترد فأنت تحزن روح الله العامل فيك فأنت تطفئ حرارة الروح اللي بيشتعل فيك هو يريدك أن تريد ولعل في مرة من المرات قلت لكم قول أحد الآباء القديسين لما قال إن الفضيلة تريدك أن تريدها لا غير ويكفي أن تريد وعندئذ تجد كل القوى الروحية بتعمل من أجلك لكي تقودك في طريق الرب ربنا عايزك تقول له يا رب انا عايزك تمسك في ربنا كده وتثبت فيه تقول امسكته ولم ارخه زي عذراء النشيد تسارع معه حتى الفجر كما فعل يعقوب تقول له يا رب انا مش سيدك انا عايز امسك فيه انا مش عايز الخطيه تضحك عليا انا مش عايز انهزم زي كل مره انا مش هخرج من الحته دي غير لما اخد منك قوه انا مش عايز ابدا ابعد عنك هفضل قاعد كده هفضل قاعد كده لا اتركك حتى تباركني اذا الله يريد لك الخلاص ولكنه لا يخلصك بدونك لا بد أن تريد أنت أيضا والله يعمل من أجل خلاصك هو يقول يصنع خيرا هو يبحث عن الخروف الضال حتى يرد إليه هو يطلب ويخلص ما قد هلك يعمل ولكن لا بد أن تعمل معه تقول أمان وربنا يديني الخلاص مش ممكن يا حبيبي أمر مهم جدا في العمل مع الله هو شركة الروح القدس تشترك مع الروح القدس في العمل الروح القدس يريد أن يخلصك وهو قادر ان يخلصك لكن لازم تشتغل معاه لازم تحط ايدك في ايد ربنا لازم تعمل مع ربنا بولس الرسول بيقول عن نفسه وعن سيلة نحن عاملان مع الله نحن ايه عاملان مع الله الله يريد اشخاصا يعملون معه ربنا قادر يخلص العالم ده كله لوحده لكنه يريد ان اشخاص يعملوا معه نحن عاملان مع الله نحن شركاء الطبيعة الإلهية في العمل ربنا يخبط على الباب وانت تقوم تفتح له يقول انا واقف على الباب واقرا طب كسر يا رب الباب وخش جوه لا دي مش طريقتي لا ارغم انسانا على محبتي ان فتح احد لي ادخل واتعشى معه اذا لازم تقوم وتفتح وتخلي ربنا يخش وتقعد تاكل معاه اهو ده العمل مع الله تقول له انا نايم يا رب وخدني شلني نايم للملكوت كده اروح الملكوت نعسان مستحيل يا حبيبي يقول لك اصحى اصحى روحك استيقظ فيضيء لك المسيح اشتغل مع ربنا اشتغل مع ربنا كم مرة أردت ولم تريدوا طب وبعدين هل هو ذا بيئتكم يترك لكم خرابا لا يا رب ما تسمحش احنا هنقوم ونشتغل معاك العذراء التي لم تقم وتشتغل مع حبيبها وتخرج معه للحكوم قال لها افتحي لي ما فتحتش بتقول حبيبي تحول وعبر نفسي خرجت حينما أدبر خرجت وراه ألف وأبحث في الشوارع والطرق وأسأل بنات أورشليم هل رأيتن يا حبيبي فإني مريضة حبا ما فيش فايدة قال لها اجري واتعبي وابحثي وشوفي لكن نايمة على فراشي وغسلت رجلي فكيف أغسلهما وخلعت ثوبي كيف ألبسه ده الكلام ده ما ينفعش يا بنتي اجري وابحثي عن الرب طوفي واطلبيه في الشوارع في الطرقات اسألي عنه بنات أورشليم هل وجدتن حبيبي اخبرني يا من تحبه نفسي أين ترعى أين تربض عند الظهيرة أنا بدور عليه ببحث وبشتغل هي دي علامة الحب اللي يحب واحد يدور عليه اللي يحب واحد يتعب من اجله اللي يحب واحد يبذل من اجله اللي يحب واحد ما ينامش ويقول له ما جتنيش ما مش رايح ده ما يبقاش حب حب مش من طرف واحد الحب ما يكونش من طرف واحد ما يكونش من طرف ربنا بس يكون منك ومنه انتوا الاثنين مع بعض تلتقوا مع بعض في الحب وتعيش مع ربنا في الحب الله يعمل من اجلك وانت تعمل من اجله ده ربنا مش عايزك بس تقوم وتشتغل من اجل خلاصك ده ربنا عايزك تقوم وتشتغل من اجل خلاصك وتشتغل وتشتغل كمان من اجل خلاص الناس وتجمع ناس للملكوت وتجاهد وتتعب وبعدين بولس الرسول يقول ايه وانا تعبت اكثر من جميعهم طب وتتعب ليه يا حبيبي نصيبها لربنا لازم تتعب بيقول كل واحد ياخذ اجرته بحسب تعبه اتعب من اجل ربنا الله يريد والله يقدر والله يعمل ولكن لازم انت ايضا تريد ولازم تعمل ولازم تقدر بالمسيح الذي يعمل فيك استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني وهكذا كان طريق الخلاص كيف تصل الى الخلاص لا يمكن ان تخلص الا لو صعدت على الصليب وسمرت نفسك هناك ازاي بيقول مع المسيح صلبت مع المسيح صلبت لكي احيا لا انا بل المسيح الذي يحيا فيا اذا لابد ان تصلب مع المسيح وكيف تصلب تخش في طريق الجلجثه تمر على بستان جثيماني تنزل قطراتك مثل حبات الدم وانت تجاهد تحمل صليبك في الطريق كله تهان تضرب تشتم من اجل المسيح لغايه لما تعلق على الصليب تسمر فيك كل رغبه يسمر فيك كل شهوه بطاله يسمر فيك كل فكر يقاوم الله تسلب مع المسيح وبعدين تقول مع المسيح صلبت صلبت للعالم وصلب العالم لي بهذا تنال الخلاص لكن تنال الخلاص بدون صليب تفرح افراح القيامه بدون ما تدخل في الموت بدون ما تكبر ثلاثه ايام مش ممكن يا حبيبي مش ممكن تدخل في افراح القيامه الا لو دخلت اولا في الام الجلجثه مش ممكن تدخل في افراح القيامه غير لما تدخل اولا في الام الجلجثه مش ممكن ابدا تنال الخلاص الا لو صلبت مع المسيح قل له خلاص يا رب انا اقوم الان اقوم الان واحمل معك الصليب وامشي معاك في طريق الجلجثه واجاهد معاك في البستان واعمل معاك في طريق الخلاص واظل اتعب من اجلك الى اخر نفس في حياتي هو ده المطلوب يا حبيبي هو ده المطلوب وكل واحد ياخذ اجرته بحسب تعبه ده انت اذا كنت ماشي في طريق ربنا ما تقولش بس ماذا اعمل لكي اخلص ده لو كنت ماشي في طريق ربنا لازم تعمل لكي يخلص جميع الناس معاك تقول ها انا والاولاد الذين اعطانيهم الرب تبقى ماشي في طريق الخلاص الذي يسير في طريق الخلاص يستطيع ان يربح على كل حال قوما ان يضم كل يوم للكنيسه الذين يخلصون أن يعلم الناس الطريق الذي سار فيه ده اللي أنت ماشي فيه بص لنفسك وقل هل أنا صلبت حقا أم ما يزال في شيء حي للعالم هل, هل لسه في فكر حي للعالم حواس حية للعالم رغبات حية للعالم طباع من طباع حية للعالم ولا الكل مات والموت يعمل فينا هل أنا مات العالم فيا لكي يحيا المسيح فيا ولا لسه في حاجات لم تنتظر الموت بعد لسه الموت ما عملش فيها خش في الطريق وبعدين تجد ان هذا الخلاص انت بتنمو فيه امال يعني ايه الكتاب لما بيقول تمموا خلاصكم يعني ايه تمموا خلاصكم يعني ايه تمموه لو كنت قلت خلاص يبقى مفيش تمام لسه انت لسه بتتمم كل يوم بتضيف شيئا جديدا كل يوم بتدخل الى الاعماق اكثر كل يوم بتتقدم خطوه نحو هذه الصوره الالهيه التي كانت لك وكل ما تتقدم نحو الصوره الالهيه تجد نفسك لسه بعيد فين انا لما قارن نفسي بصوره الله ده لسه بدري عليا وبعدين تروح رامي نفسك قصاد ربنا وتقول له يا رب انا لسه خاطي لسه بدري عليا كتير فين الخلاص ده ده انا لسه بدري عليا كتير لسه في حاجات كتير عايزه تتصلح فين انا وفين الكمال اللي انت بتقول عليه فين انا وفين القداسه اللي بتقول عليها ده بيقول كونوا قديسين كما ان اباكم الذي في السماوات هو قدوس طب ومين حصل دي بيقول كونوا كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل طب ومين حصل دي يبقى لسه بدري عليا خالص ده انا ماشي وكل يوم بقول له يا رب انا خاطي وغلبان ومسكين ولم اصل الى هذا المستوى الذي تريده انت للقديسين لسه بدري خالص كل يوم بقول له الخطية دي طبعي وانت طبعك الغفران كل يوم بقول له امدح علي بجوفاك فاصفر واغسلني فابيض اكثر من الثلج كل يوم ابص لنفسي اجد عبارة ابيض من الثلج دي لسه ما وصلتهاش ابدا مين وصل لها دي عارفين حكاية الخلاص دي زي ايه زي المستويات في النظافة واحدة ست تخش بيت تقول حاجة نظيفة الحمد لله واحدة تانية تخش في الإيل وسكة دي لمع ونظف و... ووضب وواحدة تانية بعد التلميع والتنظيف تقول لا لا لا لا لا لا لا ده مش منظر أبدا هكذا في إنسان ساعات تكون مسيطرة عليه خطية جبارة كبيرة أول ما يتخلص منه يقول الحمد لله أنا خلصت خلصت يا عم ما تفتش جواك شوف الحاجات الثانية اللي فاضلة كل ما يفتش يلاقي حاجات كتيرة خالص والله من محبته للإنسان لا يكشف له خطاياه كلها مرة واحدة لئلا يقع في صغر النفس لئلا يقع في اليأس ويضيع كل يوم والتاني يكشف لك شوية من نفسك تقول ده أنا عايز أشتغل كتير في النفس دي لسه بدري عليها وبعدين تقيس نفسك بالصورة الإلهية تلاقيها مليانة وساخة تقول لسه بدري عليا امدح عليا بجوفاك اغسلني فابيض اكثر من الثلج كل مرة في القداس بنقول طهر نفوسنا واجسادنا وارواحنا طهر لسه ما تطهرناش لسه بدري بالطهارة الحقيقية والنقاوة الحقيقية اللي هي ابيض من الثلج مش بس تخليك صورة ملائكية ده انت تبقى صورة الهية طب واحد فيكم لما يبقى صورة ملائكية مش يبقى مبسوط لا انت ما خلقتش صورة للملائكة انت خلقت صورة لله ولسه ما وصلتش لصورة الله يبقى لسه خاطي ولسه تعبان ولسه بتجاهد ولسه ما وصلتش الشخص اللي يظن انه وصل لا شك انه قد وصل الى الغرور والكبرياء وظن انه احنا لسه بدري علينا احنا لسه بدري علينا نجاهد في كل يوم ونقول امدح علي بذوقاك فابصر اغسلني فابيض اكثر من الثلج امنحني بهجة ثلاثة اديني البهجة والفرح اللي اشعر فيها بهذا الخلاص وكيف تحصل على هذه البهجة بالدموع والتعب تحصل على البهجة